ننهي الاختبار أعزائي المشاهدين أهلا بكم معنا في برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم بالحضور كالعادة جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك يا وتسابونا يا اهلا وسهلا
حوارنا كالعادة هو حوار حق حوار بيان وبرهان آه، نريد منه أن تعلموا الحقيقة فتشوا واسألوا وشكوا وحاورونا وجاوبونا ونحن مستعدين لاستقبال رسائلكم وكل ما تطلبوا منا مكتوب في آه، رسالة روميا أيها الإخوة إن مسارة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي الخلاص لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة لأنهم إذا كانوا يجهلون بر بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله لأن غاية الناموس هي المسيح للبر كل من يؤمن لبر كل من يؤمن لما نبص على الكلام ده فعلا أخي وأختي المسلمة الكلام ده بينطبق عليه كل بتطلبوا بر الله عن طريق أشياء ليست هي من الواقع المسيح هو من لكم النهاردة هنتكلم على مواضيع كتيرة وواحد من المواضيع اللي هنتكلم فيها هيبقى من شهادات العابرين بعد كده بس هنبتدي الحلقة بالصلاة زي ما عودنا قدس أبونا اتفضل يا أستاذ أبونا.
شكرا جزيلا آه، مرحبا بكم من جديد ايها الاحباء ويسعدنا جدا لقائكم في حوار الحق ولنبدا بطلب البركه من الله حتى يمسح الكلمات بمسحه مقدسه وحتى يعطينا اذانا صاغيه وقلوبا واعيه بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا مصدر الخير والبركات يا من فيك مذخر كل كنوز النعمه والمعرفه نلتقي الان في حضرتك ونسالك يا رب ان تكشف عن عيوننا لنعرف عجائب من شريعتك بارك كل الحاضرين تكلم الى قلب كل انسان برساله الحياه اذكر النفوس المتعطشه اليك التي تريد ان تعرفك فاكشف لها عن الطريق واشرق بنور معرفتك في القلب من اجل اسمك القدوس ومحبتك اقبل اليك طلبتنا لما نناديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كففنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجاربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين امين أمين شكرا يا أتسابون آه النهاردة هيكون عندنا اختبار من أحد العابرين ودايما هي فرصة سعيدة جدا إننا نسمع ونشوف عمل الله في حياة آه هؤلاء مختبرين عمل الله في حياتهم آه أدمن اتفضلي حضرتك خدي المايك ويا ريت نسمع اختبار العابر من الظلمة إلى النور
شكرا جزيلا آه، احمد آه، معانا النهارده بيج ماوس آه، وهي عابره آه، من الظلمه للنور وهنسمع اختبارها الجميل حالا اتفضلي بيج أهلا ماوس معاكي المايك مرحبا
سلام المسيح معاكم جميعا ومع كل اللي في الروم ومعاك يا استاذه امون راع ومع الاخت الحبيبه حنه ومع ابونا وكل اللي موجودين في الروم. آه انا من الناس اللي اتولدت من عيله مسلمه وفي منها متدين وغير متدين. انا عن نفسي آه حياتي قبل المسيح او قبل التعرف على المسيح آه كنت مسلمه بس مش متدينه. بس آه آه، طبعا كنت عارفة ان في اله وفي اخرة وفي كل الحاجات دي بس ما كنتش بس ما كنتش من النوع اللي متدينة بالمرة آه، ال- الفكرة عن المسيحيين في نظري كانوا كانت غلط طبعا لان هم شربونا ده في المدارس وفي الكتب وفي الأصحاب وفي القرايب إن المسيحيين غلط بيعبدوا النبي عيسى ابن مريم على إنه هو الإله فكان بابا من النوع اللي مش متعصب وكان بيحب المسيحيين ودليل على كده ان كان شريكه وصاحب عمره كان مسيحي وابسي كمان آه، فكان في الحوار موجود بين العم عمي آه، كان راجل قاري كتير في الاديان السماويه وكنت وانا طفله آه، كان بيصلب لي على ودني لما تجيلي حاجه آه، زي صفاره كده زنه كان يصلب لي على ودني آه، يقول لي دي عشان تروح دي من الشيطان آه، اولا آه، قبل ما عرفت بالمسيح كنت انسانه آه، آه، آه، مش مش متدينة اه بس ما كنتش بكره حد بس كنت احب اسمع واعرف ايه هم المسيحيين حصل اللقاء ده مع المسيحيين لما كبرت واشتغلت كان معانا مسيحيين كتير من مصر في الاقباط وفي الطوائف الاخرى وكانوا دايما يقولوا لي ان محمد مش نبي واحنا ما كناش بنزعل من كده لان كنا اصحاب ما كانش فيه زعل بينا مش هي غريبة بس كنت بسأل نفسي ليه هم بيقولوا على محمد مش نبي وليه بيقولوا هم عن النبي عيسى ابن مريم ان هو الاله فكانت بيدوني كتب وحاجات اقراها واضحك عليهم واقول لهم قريتها وانا بصراحه ما قريتهاش كنت برميها ورا ظهري لحد ما جه اليوم اللي انا كان تقريبا آه، ربنا نجاني من موت كان مؤكد في حادثه كبيره افتكر كل العالم سمع عنها كنت انا هكون في الحادثه دي وقبلها تقريبا حلمت برب المجد بنفسه جايلي في الحلم آه، لان كنت رفضت كتب من المسيحيين اقراها وضحكت عليهم قلت لهم انا قريتها فجه قال لي لما شفت الصوره بتاعت المسيح بنفسه بذاته طلع لي من الصوره بيكلمني واقف ورا ظهري حاطط ايده على كتفي بيقول لي روحي اقري ونده لي باسمي نده لي باسمي وانا كنت واقفه خايفه ان انا شفته لان احنا كمسلمين وقتها عارفين ان رب المجد آه، آه، عمل معجزات كتير او او كنبي عمل معجزات كتير واحيا اموات من القبور وكنت واقفه خايفه قدامه في الحلم وهو شاف نظرتي ان انا خايفه طبطب عليا وقال لي ما تخافيش انا معاكي بس اقري روحي اقري عشان تعرفي آه، دي كانت فكرتي عن المسيحيين وللاسف برضو ما خدتش الموضوع بجديه بعد وجوده معايا في الحلم لكن آه، آه، لما جت حادثه اللي كنت انا كنت عليها وربنا نجاني من الموت قلت في حاجة في الموضوع ده أنا من زمان وأنا حاسة إن أنا دفرا عن إخواتي وعن قرايبي وعن أصحابي آه، دايما كل حاجة بتنكشف لي بطريق حلم أو بطريق رؤية أو بطريق إحساس إن الطريق بتاع النهاردة ده مش هتوفق فيه لكن جت علاقتي بربنا دي من وأنا صغيرة وأنا مسلمة كنت وقتها بس لما جالي رب المجد في الحلم وكلمني حسيت ان في حاجة هتتغير في حياتي قريب آه، التغيير خلاني ابدأ اشك في الاسلام بس كنت لسه مسلمة حصل مواقف كتير و- و- وكل الميديا اتكلمت عنها اللي هي سبتمبر 11 والمتفجرات اللي بتحصل في كل البلاد العربية والأجنبية من المسلمين فبدأت في الشغل وكنت مقيمة في بلد أجنبية بدأت يقولوا لي هو الإسلام بيقول لكم كده وبيعلمكم إنكم تعملوا كده وإلا ما تكونوش مسلمين لأن المسلم لازم يس- يجاهد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله في الإسلام بيقول إن أنا لازم أعمل سو- كل الحاجات دي عشان أكون مسلمة صح يعني القرآن هو اللي علمني إن أنا أعمل كده وإلا لو ما عملتش يبقى أنا مش مسلمة مظبوطة فبدأت أشك في الإسلام وفي محمد وبدأت أجيب الشريط بتاع أصحابي في الذاكرة اللي هم كانوا دايما يقولوا لي محمد مش نبي محمد مش نبي محمد كان متزوج من عيشة وهي طفلة محمد كان بيأمر بالقتل محمد كان بيقتل اليهود والنصارى محمد محمد محمد فبدأت فعلا أخش على النت وأشوف على الأزهر حاجات سايتات غريبة فأقول يا رب طب لو ده دين من عند الله ليه بيقولوا لنا نقتل وليه بيقولوا لنا نعمل كل الحاجات ديت وليه ال- ال- الدين اللي قبلي والدين ال- اليهودي والدين المسيحي بيقولوا مفيش قتل مفيش ده مفيش ده ويجي الاسلام يقول لي اعمل كل الحاجات دي بدأ ال- الشك جوايا وبدأ في نفس الوقت الغرور الواحدة مسلمة حاسة ان هي احسن من المسيحيين واليهود حاسة من جوايا ان انا احسن امة فعلا زي ما محمد علمنا الخزعبلات بتاعت المسلمين لكن الشك بدأ يبقى يقين بعد أيام تقريبا لما بدأت أقرأ في الكتاب المقدس حسيت ان هو ده الرب اللي بيكلمني من خلال الكتاب المقدس عشان كده قالوا عليك مقدس لان رب المجد اللي علمنا منه ال- ال- ال- ال- الحب الحب السامي العطاء مفيش كره مفيش حقد ال- الله محبة كلمة الله محبة دي تقريبا هزتني هزني كلام جميل في الكتاب المقدس لما كان بيقول لي انا هو نور العالم كان عنده سلطان في كل كلمة بيقولها مش كلام نبي اللي بيتكلم هنا زي ما فهمونا المسلمين فهمونا غلط وعلمونا غلط وضللونا وقالوا لنا الكتاب المقدس محرف والكتاب المقدس عمره ما كان محرف لان لو حرفوا فيه اليهود مش هيسكتوا ولو حرفوا فيه اليهود المسيحيين مش هيسكتوا فده تكملة العهد القديم للجديد ما فيهوش اي نوع من التحريف وده ظلم تعسف من المسلمين ان هم يضللونا بالطريقة بتاعتهم عن الدين الحق وعن إلهنا اللي جه واتصلب عشاننا ونضفنا من خطايانا وذنوبنا عشان هو عايزنا نكون فينا بر شبه منه آه بدأت أحس بحاجات كتير بتتغير في حياتي واحدة ورا التانية بدأت أحس بهدوء نفسي دخل جوايا أنا ما كنتش كده الأول أنا من النوع اللي على طول كل حاجة عندي آه مش مش باخد قرارات بسرعة بس كنت تقريبا ما بحبش بشوف نفسي احسن من غيري من كل شيء وده طبعا في حد ذاته غلط وفي المسيحية اكبر غلط خصوصا بدأت احس ان فيا تواضع بدأت احس ان نفسي نفسي ارتاحت اه اتغيرت كتير جدا جدا في, في, في وقت قليل لما بدأت اقرا في الكتاب المقدس وكل يوم كنت بقرا سفر كامل يعني صفر كامل كنت بخلصه وكنت بتمنى اخلص الكتاب المقدس بسرعة عشان اعرف لكن ال- ربنا آه، نور لي الطريق بدري وحسيت ان انا لازم اتعمد ولازم اخلص زي ما قال لي الكتاب المقدس من امن واعتمد فخلص فبدأت أكلم ناس أصحابي في البلد اللي أنا فيها إن أنا عايزة كاهن يجي يساعدني في بعض النقط المهمة عشان أخلص من الإسلام تماما اللي هي ايه هي ليلة القدر فلقيتها مجرد حدودة مسخة لم- لان احنا كمسلمين في كتير ما يعرفوش حاجة عن الاسلام بالديتيلز يعني انا واحدة منهم بس لما بدأت اسأل بصيت لقيت تضاربات جامدة جدا مش ممكن واحد متعلم او واحدة مثقفة متعلمة يضحك عليها بالسهولة دي من القرآن ده غباء وجهل فعلا فعلا فعلا اللي مأخر العالم حتى وقتنا هذا هو الكتاب اللي هو بيقولوا عليه القرآن الكريم وهو له كريم ولا حاجة والأحاديث كشفت الإسلام بعينه بذاته بشخصياته الأحاديث اللي هي بيقولوا عليها أحاديث الش- ال- الشريفة آه تم التغيير معايا بسرعة رهيبة لما جالي بدأ يجيلي الكاهن يعلمني ويطلع لي من أحاديث الإسلام ومن القرآن إيه الخزعبلات والأكاذيب والتهريج الماسخ بتاع ليلة القدر ما يخشهوش عقل بدأت أقول له طب يا أبونا أنا عايزة أتعمد قال لي ما ينفعش المعمودية مش سهلة زي ما أنت فاهمة مش افتكرت افتكرت زمان لما كنت في بلد عربي كانوا بيدوا فلوس قدام عيني للناس أجانب وعرب مسيحيين عشان يغيروا للإسلام بدأت أحس فعلا فعلا وقتها إن ده هو ده الشيء الشيطان اللي قال عليه رب المجد يأتون بثياب الحملان ومن زئ- ومن داخلهم ذئاب خاطفة حسيت فعلا ان الاسلام بيتباع وبيشترى بالمال لكن المسيحية شيء غالي شيء ثمين صعب صعب تكون انت مولود مسيحي بالنعمة تمشي وما تبصش عليه وتسيبه وتمشي صعب حسيت ان ربنا بيحبني وقلت اه عشان كده ربنا خلاني مختلفة عن اخواتي في كل شيء وكان مختارني انا من العيلة كلها ان انا اامن بيه هو رب المجد الهي ومخلصي يسوع المسيح آه، حياتي بعد المسيح كانت جميلة جدا وطبعا ابونا مشي معايا مشوار تقريبا سنة سنة مش عايزني اتعمد الا لما يحس بالايمان ظهر في كلامي في تصرفاتي في معلوماتي في كل شيء كان موجود وقت ما هو كان معايا في المشوار ده بعد سنة تقريبا وشهر قال لي خلاص يا بنتي انت كده جاهزة للعماد انا كنت نفسي اسمع الكلمه دي ساعتها بكيت وقلت له امتى يا ابونا قال لي الشهر الجاي هنحدد لك ميعاد وهقول لك قبلها بالتليفون وتكوني جاهزه انا حسيت ساعتها قبل ما اتعمد ان انا already اتولدت وكنت خايفه يحصل لي حاجه اموت اطلع من البيت حاجه تحصل لي قبل ما اتعمد لان هو اللي وصانا بالعماد قال من امن واعتمد خلاص آه، حسيت ان انا عروسه يوم المعموديه آه، وانا داخله جون المعموديه حسيت بحاجه غريبه بتقول لي راقبي احساسك لان انا من النوع امواتش الم... ببص على نفسي براقب نفسي وانا داخله جون المعموديه حسيت ب... ب... بحد معايا بس مش شايفاه بس حاسه هو معايا اول غطسه انا عايزه احس بالشيء ده وشايفاه تقريبا تاني غطسه شفت شيء وضحكت تالت غطسه طلعت وحاسه ان انا حد بيحضني بس مش شايفاه بس حاسه بيه بيحضني كان احساس جميل جدا جدا لحد النهارده كل يوم بحب افتكره عشان ما يروحش من ذاكرتي واحس ان هو معايا والحمد لله حياتي احلى واجمل من الاول بكتير دلوقتي انا مش حاسه اني خايفه من الموت زي الاول في الاسلام من التعبان الاقرع والحاجات الهبله اللي علموها لنا والكلام الوحش اللي علموه لنا والكره والظلم وان احنا عاملهم معامله قاسيه عشان هم ما بيامنوش بمحمد ورسوله محمد اللي حط نفسه بنفس ربنا حط راسه براس الهه قال الله ورسوله في كل كلامه الله ورسوله الله ورسوله مفيش حد من الانبياء قبله قال الله ورسوله لكن محمد حط نفسه اعلى من ربنا احيانا لو تلاحظوا في القران وفي الاحاديث حتى في في مصر حاطين حد الردة للي يسب في محمد تتقطع راسه وشوفوا الجهل واللي يسب في الاله ياخد سجن مؤبد شفتوا الجهل بعينه فعلا بجد الاسلام هو اللي مأخر العالم ومأخر بلادنا اللي هي مصر ولما قريت تاريخ قبل ما امشي واسلم المايك حاجه كمان عايزه اقولها الظلم اللي قريته وخلاني افضل ابكي كل يوم تاريخ ارض مصر ارض جدي وجد جدي لما دخلوا البدو الهمج بهدلوها وحرقوها وقتلوا وقطعوا اللسان وقطعوا الرقاب ودفعوا الجزية وذلونا هم دول اللي لازم ينقضي عليهم ويعرفوا الحقيقة المسلمين المغيبين ان هو الدين الحق دين رب المجد يسوع المسيح اللي من يوم ما جه وتجسد في البتول العذراء دي نفسها لو فكروا فيها هيعرفوا ان هو ده الهنا اللي من كتر حبه لينا نزل لنا على الارض وساب ملكوته فوق عشان بيحبنا سلام المسيح معاكم وربنا يهديكم وينور قلوبكم وطريقكم وتعرفوا مين إلهكم ومخلصكم وتسيبكم من محمد اللي أمركم بالقتال وبالذل لل- للي غير المسلم وبالنكاح اللي تعددوا كل الكلام ده لو تشوفوه وتكتبوه هتقولوا مش ممكن مش ممكن يكون ده كلام من عند ربنا استخدموا عقولكم اللي ربنا ميزكم عن جامع مخلوقات العالم ربنا خلقنا صورة منه في بره لو عندكم ضمير for one minute هتفكروا بيه هتعرفوا ان يسوع المسيح هو الهنا ومخلصنا ورب أوكي.
okay. المجد هو يسوع المسيح معاك المايك يا استاذة امون شكرا آه، شكرا آه، لأختي جزيلاً يا Big Mouth، وشكرا على اختبارك الجميل اتفضل احمد معاك المايك آه، شكرا يا ادمن الرب يبارك حياتك آه، شكرا لاخت Big Mouth الرب يبارك حياتك ومبروك عليك الخلاص آه، اختبار رائع شفنا فيه ازاي المسيح واقف وراكي بيعضدك وبيقولك وجوده وراكي بي- بيقولك ما تخافيش وبيقولك ازاي هو بيحبك ودلوقتي قدس ابونا هيبص على هيتكلم على الاختبار بتاعك ويقول لنا ال- العظمه بتاعت رب المجد في الاختبار بتاعك اتفضل قدس ابونا شكرا جزيلا ربنا يبارك حياتك يا بيج ماوس وربنا يحافظ عليكي وبنشوف آه، عينة من احنا بنشوف عينة من الناس المتشددين ازاي ربنا تعامل وياهم ونور حياتهم وازاي الناس المغيبين او المعتم عليهم حقيقه الاسلام وازاي تعرفوا على شخص الرب يسوع المسيح آه، اختبار تختلط به الفكر مع العاطفه ومع الاحساس بحضره الله ووجود ربنا آه، كويس انك انت لحقت نفسك في الاخر وقلتي ربنا مديك عقل لان احنا ما بنحبش ان احنا نحث المسلم على انه يسيب الاسلام ويقبل المسيحيه ما مش ده مدخلنا ومش ده وضعنا احنا مجرد بنقول للناس الحقائق وكل انسان يفكر بحسب ما اوتي من فكر يعني لكن احنا مش بنحس حد ان هو يسيب ويجي لان العمليه ما فيهاش تنافس آه، زي ما المسلم بيحس مسلم بيدعو لدينه على انها منافسه لكن احنا ما بنعملش كده احنا ما بندعوش لدين احنا بنقول للانسان فكر يا ابني وبنقول لك المسيح بيحبك قد ايه اهمناش الناس تبقى مسيحيين مش دي القضيه خليك مسلم زي ما انت بس ارتبط مع رب مع المسيح بعلاقه حقيقيه حبيه فكويس انك انت لحقت نفسك في الاخر وقلت ربنا مديكم عقل تفكروا بيه آه، لان انا بميل لان الانسان يترك لحريته ولتفكيره افضل بكتير من عمليه الحس لكن يبدو لسه الاثار بتاعه الماضي مؤثره عليكي في حديثك لكن نشكر ربنا اهلا وسهلا بك ربنا يحفظك اتفضل.
شك- شكرا يا سبونا آه، اختي برضو احب اقول لك آه، ان احنا مش زي اللي بيتعامل في بلاد العرب احنا ما بنشتريش بالمال لان اللي بيشترى بالمال بيتباع بالمال احنا بندي بس محبة المسيح آه، هي دلوقتي قالت كده طبعا نشكر الرب نشكر الرب من أجلها آه، دلوقتي هنتكلم على موضوع النهاردة آه، جناب القمص هيشاركنا عن صفات الله مكتوب في متى الإصحاح 11 وعدد 28 و 29 تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم صفات إيجابية على سبيل المثل وليس الحصر دلوقتي آه، أتسبونا زكريا هيكلمنا عن صفات الله اتفضل أتسبونا
آه، شكرا جزيلا عزيزي الفاضل والحقيقه ده موضوع مهم قوي بعد ما بنتعرف على طبيعه الله ومن هو الله زي ما عرفنا في الحلقه الماضيه فبنتقدم خطوه لنعرف صفات الله وزي ما بقول ان المسيحيين ما بيقدروش يفهموا المسلمين بيفكروا ازاي والمسلمين ما بيقدروش يفكروا ان المسيحيين بيفكروا ازاي وصفات الله في المسيحية إيه وصفات الله في الإسلام إيه فأنا بننتهزها فرصة حيث حرية التعبير من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة فبنعرف المسلم ما هو ما هي المسيحية وبنعرف المسيحي ما هو الإسلام وبنسيب الإنسان يفكر ويتعامل الله وإياه علشان خاطر ياخد القرار اللي لمصلحته هو مش لمصلحة المسيحية لمصلحته هو شخصيا صفات الله في المسيحية صفات رائعة وزي ما قال آه، المقدم آه، انه صفات ايجابية ايجابية منها الله الخالق القدير المحب الحكيم الوديع والمتواضع القلب الفادي الغافر المنعم المحيي المدبر المعطي الى اخره من صفات وبنشوف من كده انها كلها صفات ايجابيه واعظم ما في هذه الصفات تفتكر ايه الحب نعم.
لما جه يتعبر عن المسيح عن الله في المسيحيه قال الله محبه نعم.
الله محبه الحب فدي باختصار الصفات في المسيحيه عن شخص الله الذي نعبده ونعرفه جميعا فيا ريت نتعرف على الاله الذي في الاسلام ايضا وبارجو بارجو رجاء خاص لو حد من الاحباء الشيوخ والفقهاء والعلماء شافني قصرت في حاجه بصفات آه، الله في الاسلام يتفضل ويتصل بينا ويجي يقول لنا لا ده انتوا نسيتوا كمان كده وكده وكده يسعدنا جدا الحوار آه، على الهواء صفات الله في الإسلام تعرف بأنها الأسماء الحسنى كما ذكرت في سورة الأعراف آية 180 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وجاء في الأحاديث عن أبي هريرة أن الأسماء الحسنى محصورة ومعدودة 99 اسم الكلام ده نلاقيه في صحيح البخاري مع فتح الباري طبعة دار المعرفة بيروت الجزء ال11 صفحة 214 وتقدر تركز الكاميرا لو سمحت عليه اهو صحيح البخاري فذاكر ال 99 اسم في صفحة 214 ويقول الدكتور أحمد مختار عمر وده تلاقيه في الموقع بتاع الأزهر www.الازهر.com في باب مفاهيم إسلامية عن الأسماء الحسنى بيقول إن قائمة أسماء الله الحسنى التسعة وتسعين هي كما جاءت في قائمة الإمام الترمذي وقال ابن كثير في تفسيره أيضا يا ريت الكاميرا تتركز عليه ابن كثير في التفسير بتاعه آه، بيقول ذكر الرازي في تفسيره أن لله خمسة آلاف اسم مش 99 خمسة آلاف اسم وفصلها كالآتي ألف اسم في الكتاب والسنة الصحيحة وألف اسم في التوراة وألف اسم في الإنجيل وألف اسم في الزبور وألف اسم في اللوح المحفوظ يبقى اللي أنا بندهش له هو مش القرآن موجود في اللوح المحفوظ وقال له اقرأ طيب يبقى اللوح المحفوظ فيه ألف غير الألف بتوع القرآن ده بنطرحه تساؤل ويا ريت أحبائنا المسلمين يقولوا لنا إيه رأيهم في الحتة دي الملاحظة الثانية أن في كل الأسماء الخمس تلاف لم نجد صفة المحب
نعم.
في أسماء كتير أخرى وعلى الأقل ال 99 المذكورين على النت اللي أنا قلتهم يخلو تماما من النت ورغم أن موقع آخر على النت اسمه موقع إسلامي الإسلامي dot com الإسلامي dot com يقول عن صفات الله الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل منصف بجميع صفات متصف بجميع صفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص الحقيقه دي شدتني قوي يعني صفات الكمال حلو منزه عن صفات النقص يعني ما فيش نقص ها طيب امال بقى في قائمه اسماء الله الحسنى ال 99 وفي القران ما هو ات صفه الجبار المتكبر موجوده في سوره الحشر ايه 23 هو الله الذي لا اله الا هو العزيز الجبار المتكبر وفي سورة آل عمران 26 المذل ويذل من يشاء وفي سورة الفتح 12 الضار قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا يبقى ضار وصفة القهار سورة الرعد قل, لل- قل الله خالق كل شيء كل شيء وهو الواحد القهار والمكار في سورة آل عمران 54 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين يعني بعد كده مفيش مكر صعب قوي لا ده أكتر من كده برضه المضل سورة الرعد 47 آه، 27 وسورة إبراهيم آية 4 وسورة فاطر آية 8 وسورة غافر آية 94 وسورة المدثر 31 كل الصور دي موجود فيها ال- الآية الآتية الله يضل من يشاء الله يضل دي من ال- اللي موجودين في أسماء الله الحسنى 99 لكن في صفات في القرآن آه، موجودة من الألف اللي قال عليها ابن كثير في سورة النساء آية 142 يقول إيه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم خادعهم يبقى اسمه هنا ايه المخادع وفي سورة آل عمران آية 28 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه لما تخافوا منهم يبقى إيه ولو يبقى هنا الإله المنافق ال- الآمر بالكذب والنفاق وفسر القرطبي هذا الكلام وقال إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه ينافق صفة تانية من صفات الله في القرآن في سورة الإسراء آية 19 غريب أوي تقول إيه؟ تقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول
أمرنا بالفسق صعب أوي إن الله تبقى صفته الآمر بالفسق هو اللي بيأمر وفي سورة الشمس آية 7 و 8 ونفس وما سواها أل فألهمها فجورها آه إلهام الله يلهم بالفجور شيء صعب يا عم فكر في المواضيع ديت واسال من تسال من الاحباء المشايخ ويا ريت كل المشايخ وعلى راسهم الطنطاوي يفسروا لنا الكلام ده ازاي صفه من صفات الله الملهم بالفجور فالهمها فجورها صعب وفي سوره الانعام ايه 123 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها مين اللي حط أكابر المجرمين
المكار الكبير مين اللي حط مك- أكابر المجرمين هو اللي حطتهم يعني بن لادن هو اللي حطه أكبر المجرمين مصعب الزرقاوي هو اللي حطه أكبر المجرمين نعم
عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن حطه اكبر المجرمين شيء صعب الجاعل المكرم المجرمين في كل قرية صعب خالص احبائي انا عايزك تفكر معايا يمكن انا غلطان واتمنى ان انا اكون غلطان بس آه، دي الدراسة اللي بتقول لنا عليها الكتب الإسلامية الكتب التراثية والقرآن لكن مين اللي بيتصف بصفات النقص بقى مين الجبار المتكبر المذل الضار القهار المكار المضل المخادع إلى آخر القائمة مين المضل والمكار أليس هو الشيطان أليس هو الشيطان هذا مجرد تساؤل وأتمنى أن أحصل على رد ثانيا يوصف الله هنا بالجبار المتكبر صح وفي كتاب الروح لابن القيم صفحة 105 و106 يدرج في قائمة من لهم عذاب القبر مين من الصفات اللي لهم عذاب القبر الجبارون والمتكبرون وإني أتساءل كيف يعاقب الله المتجبرين والمتكبرين وهو نفسه يتصف بالصفتين جبار ومتكبر نعم صعب دي امور صعبه ثالثا انا وضعت امامك يا عزيزي المشاهد والمستمع صفه الله في المسيحيه وصفات الله في الاسلام وربنا ادانا عقول وصاحب العقل يميز حط قدامك القائمتين إله محب وديع متواضع باذل مضحي وحط التانية جبار ضار متكبر إلى آخره فكر وشوف من من الإلهين تريد أن تعبد ومن من الإلهين يسعدك أن تتبع عايز تتبع مين وعايز تعيش مع مين وعايز مين اللي يكون إلهك فكر وقرر لكني أشكر الله من كل قلبي إلهي أشكرك يا إله الحب والحنان يا إله النعمة والسلام يا من أشرقت بنورك في حياتي وفي حياة الكثيرين لتعلن عن سمو صفاتك التي تعاملنا بها أسألك أن تكشف عن شخصك لكل النفوس ليعرفوك ويتمتعوا بيك ويتبعوك من كل قلوبهم فيجدوا راحة لنفوسهم اسمع وارتضي بأن تستجب ولك كل مجد إلى الأبد آمين شكرا لكم يا أحبائي على حسن الإصغاء وإني أضع هذه الكلمات في يد الروح القدس ليتعامل بها مع كل فرد على حدة وإلى اللقاء على الأ- في الأرض أو هناك في السماء وتذكر حلقة اليوم أنها كانت سبب تحول وتغيير في حياتك آمين امين آه، اكيد عندنا شويه اسئله آه، آه، ادمن آه، اتفضلي حضرتك آه، ودي اللي عندهم اسئله عشان نبتدي ويا ريت نراعي الاختصار وتكون في صلب الموضوع
okay شكرا يا احمد آه، طيب آه، استاذن Lawyer و Saved وابانوب ادم اتفضل معاك المايك يا ادم عندك سؤال ساخن انا عارفه
آه، شكرا سلام سلام ونعمة إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يكون مع سلام.
جميعكم آه، شكرا يا أدمن آه، سلام ونعمة نسيبها لله أنا عايز أسأل سؤال ولو إنه حيكون سؤال يعني آه، بسيط لكن عميق آه، المسلم بنشوفه كتير بيسمي عبد الله عبد الرحمن هل يا ترى المسلم يستطيع أن يسمي ابنه آه، عبد الجبار عبد المضل عبد المتكبر فإذا كان ما يقدرش يسمي ابنه فإزاي بينسبها لله شكرا يا قدس أبونا وتفضل مايك يا ألمن
اتفضل لو تسابونا يا ريت تجاوب على السؤال دوت حلو قوي يا عبد المذل وعبد المضر وعبد المضل اه على كل حال يعني آه احنا بنحول آه هذا السؤال الى احبائنا المشاهدين خاصه من احبائنا المسلمين فلربما يتفاءل احدهم بتسميه ابنائه باسماء الهه ويبقى ده شرف كبير ليه يعني انا تهيالي بن لادن ممكن يتسمى عبد الدار اه ومصعب القز- القذافي آه، مصعب ال- الزرقاوي آه، عبد المكار فممكن يعني يت آه، تبقى الاسماء بالنسبه لهم تفاؤل كبير قوي وسؤال حلو قوي ربنا يباركك يبارك وتسابونا آه، ادمن آه، يا ريت آه، السؤال اللي- اللي وراه آه، اتفضلي حضرتك
شكرا جزيلا آه، طب آه، Lawyer اتفضل معاك المايك آه، تقول لنا سؤالك
طيب شكرا ليك يا ادمن مساء الخير يا ابونا نقبل الايادي هو آه، الحقيقه في آه، سؤال آه، انه ورد آه، يا ابونا من ضمن الاسماء الاسماء الله الحسنى الودود بمعنى المحب فما راي قدسك في هذا الكلام هل آه، الكلام ده مظبوط ال- الودود بمعنى المحب ولا لها معنى تاني آه، شكرا ليك يا ادمن والمايك آه، معك
أنت لها يا قدس أبونا تفضل
شوف يا عزيزي هو طبعا الودود جايه من الود و- الود ممكن تبقى قريبه من المحب لكن الناس بتنسى سياق الحديث لما قيل عن الله انه ودود في القران نست سياق الحديث والكل والكلمه تعرف بسياقها وكلمة ودود لها معان أخرى عزيزي الفاضل أولا ليه لو كانت المحب ما اتذكرتش صراحة
نعم.
هل محمد كان ينقصه معرفة اللغة فبدل الودود يحط المحب ولا إله محمد الذي أوحى بالقرآن كان لا يعرف كلمة محب ليذكرها دي واحدة الحتة التانية بقى تعالى بينا لسياق الحديث كلمة ودود والقرطبي علق على السورة اللي أنا هقراها دي سورة البروج آية 14 اللي بتقول وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود الودود نعم.
ماذا قال القرطبي عن تع- تفسير هذا الكلام قال حكى المبرد عن إسماعيل ابن إسحاق القاضي أن الودود هو الذي لا ولد له ده القرطبي الودود هو الذي لا ولد له وأنشد قول الشاعر وأركب في الروع عريانة ذلول ذلول الجناح لقاحا ودودا وفسرها أي لا ولد لها لما بيركب حصان فرسة أنثى نعم.
في المعارك ما بتدورش على ابنها وتحن ليه دي ودود ملهاش عيال فبتبقى ماشية في الحرب مش هممها حاجة هو قال كده أي لا ولد لها تحن إليه ويكون معنى الآية هو بيقول كده إنه يغفر لعباده ها وليس له ولد يغفر لهم من أجله آه آه هي دي المسيحية تقول أن الله غفور بس على حساب فداء المسيح أها.
فالقرآن بينفي هذا الأمر ولا غفور لكن ملوش أولاد عشان يفدوا يغفروا أها.
لكن صحابنا ياخدوها إيه ودود من الود لا عزيزي الفاضل ودود عكسها ولود فولود كثيرة الخلفة والأولاد ودود يعني ما عندهاش أولاد يبقى هذا هو المعنى الحقيقي الذي يخفيه المغرضين نعم شكرا شكرا قدس أبونا آه، أدمن لو سمحتي السؤال الذي يليه اتفضلي حضرتك آه، أدمن يا ريت حضرتك تاخدي المايك
شكرا جزيلا يا بونا آم، انا الحقيقه جالي سؤال في PM بيقول لي آه، هل يوجد في اللوح المحفوظ ألف اسم زيادة عما في القرآن يا بونا آه، يا ريت تقول لنا رأي قدسك إيه في الموضوع ده اتفضل معاك المايك
ما احنا قلنا كده انه ابن كثير آه، نقل الكلام وقال ان في اللوح المحفوظ ألف وفي القرآن ألف إذا فكأن القرآن ليس هو اللوح المحفوظ طب فين اللوح المحفوظ؟ فين كلام اللوح المحفوظ؟ القرآن لا يعبر عن اللوح المحفوظ لأن لو بيعبر عنه وقال هو اللوح اللي في اللوح المحفوظ يبقى كان ذكر لنا الألف التانيين أكيد كلام تخبط تخبط طب يا قدس أبونا اللوح المحفوظ ده مش المفروض يكون فيه الزبور والتوراة والإنجيل لأنه فيه أمهات الكتب إيه المفروض ولا اللوح المحفوظ ده القرآن الله أعلم نعم ما تقدرش تفسرها نعم شكرا يا قدس أبونا عفوا آه، أدمن لو سمحتي السؤال اللي بعده اتفضل آه، يا ترى الصوت واضح؟
إيه.
طيب آه، لو الصوت مش واضح آه، يا ت- يا ريت تبعتوا لنا file عشان آه، نعرف السؤال اها okay آه، السؤال آه، هل يفهم من القرآن أن الله هو الذي وضع مصعب الزرقاوي وبن لادن وعمر عبد الرحمن أكابر المجرمين ليمكروا في الأرض
ويعني أنا بعتقد إن هم بيؤمنوا بكده مهم.
ده اعتقادي بسبب بسيط لأن لو ما كانوش بيؤمنوا بكده كانت طلعت الفتاوي الإسلامية علشان خاطر تدينهم نعم لكن حيث لا فتوى تدين أسامة بن لادن ولا تدين مصعب الزرقاوي ولا تدين عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن إذا هم مقتنعين بأن الله هو اللي حط أكابر المجرمين في الأرض ليفسدوا فيها تأكيد نعم شكرا آه، يا ترى ال- الأدمن موجود عشان يدينا السؤال اللي بعديه اتفضلي حضرتك لو موجودة هو أكيد ال- اتصال ال- الاتصال بس قليل آه، هيوض- وساعات هيوصل لنا على البارتوك- طول عن ال... يا البارتوك بيبقى مشكل لو مش كده هي... هيبعتوا لنا فايل او هيبعتوا لنا شبكة فاكس تبقى واقعة.
وبنوصل على طول يا ترى في في سؤال موجود اوكي آه طب آه حضرتك قول هل التقية التي تكلم عنها القرآن هي أن الله يشجع المسلمين على الكذب؟
هذا بالفعل ما فسره الفقهاء بل ان هناك حديثا لمحمد نفسه يتكلم صراحه عن تحليل الكذب في ثلاث حالات الكلام ده بنلاقيه في كتاب شرح الباري على صحيح البخاري حديث 2495 كتاب شرح الباري على حديث البخاري حديث 2400 خم- يا ريت آه، الكاميرا بس ت- تركز على ال... اهو اه كتاب شرح الباري على صحيح البخاري حديث 2495 يقول لم اسمع الرسول يرخص في شيء مما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث حالات ايه الثلاث حالات دول اللي رش اللي رخص فيهم الكذب اولا الحرب ثانيا حديث الرجل مع امرأته ثالثا الصلح بين الناس دول مش يجوز فيهم الكذب ده محلل فيهم الكذب الحرب خدعة والكذب فيها مسموح الراجل مع مراته يلعب بديله بره ويعمل اللي هو عايز يعمله ويرجع يكذب عليها كلمتين وحبيبتي وخلصت القصة والصلح بين الناس يصالح على أساس النفاق والكذب فبيبقى الصلح قائم على كذب ما يبقى إيه ملوش رجلين أبدا
فبكل أسف شديد هذه صفات الله في الإسلام بنشوفها صعبة ويحض على الكذب يحض على النفاق يحض على القتل والضرر ده في في القرآن إله الإسلام القاتل 35213 كلمة عن القتل والإرهاب في سور القرآن والأحاديث النبوية
يعني تقريبا نص القرآن 35213 فاللي أنا عايز أقوله يا عزيزي الفاضل المشاهد والمستمع إليك هذه المقارنة هذا هو إله الإسلام بهذه الصفات وهذا هو إله إلهنا المعبود بهذه الصفات الرائعة بتفضل إيه وبتفكر في إيه وحط الأمور قدام عينيك عشان تقدر تقرر القرار الذي يصلح ليك وينفعك ويفيدك ويعطيك حياة أبدية
امين امين آه شكرا يا أتسابونا آه يا ترى في اي اسئله تانية في الاتصال مع الادمن دلوقتي
شكرا جزيلا ابونا وشكرا يا احمد وانا عارفه ان وقت البرنامج خلص هناخد سؤال واحد آه، بعد اذنك ابا نوب هناخد لاف بيرد اتفضلي معاكي المايك
شكرا يا حنا الرب يبارك حياتك سلام المسيح مع الجميع سلام آه، لكل الموجودين وإلك يا أس أبونا أحلى أبونا في الدنيا كلها الرب يبارك حياتك وخليك دايما صوتك للحق دايما يا أبونا آه، عندي سؤال آه، يا أس أبونا هل التقية اللي حكى عنها القرآن هي إنه الله يشجع المسلمين على الكذب هذا سؤالي يعني هل التقية هي القرآن اللي بتخلي المسلمين يش- يعني يشجعون على الكذب تفضلوا المايك معكم هو حصل انقطاع حقيقي في, Yeah.
ال- في الاتصال فوصلنا هذا السؤال واحنا جاوبنا عليه دلوقتي يا لاف بيرد واهلا بيكي واهلا بيكم جميعا واحنا جاوبنا وقلنا اعتقد ان هذه الايه بتحرض على الكذب وبدليل ان هناك حديث آه، في شرح البخاري على صحيح ال- آه، شرح الباري على صحيح البخاري حديث رقم 2495 ان الرسول آه، حلل ورخص للكذب في ثلاث حالات الحرب والحديث الرجل مع امرأته والصلح بين الناس فأيا كان ال- الدافع لكن الحقيقة هي كذب والكذب الكتاب المقدس عندنا يقول الكذابون نصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت كذابين لأن اللي بيكذب ورا الكذب إجرام نعم.
فعشان كده أنا بعتقد أن المسيح لما قال يكن كلامكم نعم نعم ولا لا والكتاب يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض فده المثالية في السلوك وفي الحياة فإلهنا صادق وأمين وأيضا يأمر بالصدق والأمانة لكن الذي يأمر بالكذب والتقية فبيبقى عليه علامة استفهام كبيرة طبعا.
وعلى الإنسان أنه هو يفكر في الموضوع نعم.
أنا كان ليا تعليق بسيط على الصفات اتفضل يا الصفاتين أتسابونا اللي أنت قلتهم من البداية اتفضل يا أتسابونا لما سيد المسيح بيقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب وديع ومتواضع القلب غير متكبر وقاسي نعم جبار لا وديع ومتواضع القلب فالله في وضاعتي و... و... و... وضاء... تواضعي تواضعي الله في تواضعه ظهر لنا في صورة البشر نعم.
ليتنازل ويتواضع ويظهر لنا وعلى فكرة بالمناسبة في قول في الكتاب في القرآن سبحانه وتعالى نعم
احنا مش عندنا وتعالى احنا عندنا سبحانه وتنازل نعم تنازل لنا لأنه هو أصلا عالي بعيد عن أفكارنا لكن يتنازل عشان يظهر لينا وتنازل يعني تواضع نعم تواضع وأخذ شكل جسد عبد وإنسان ووجد في الهيئة وأطاع حتى الموت موت الصليب ومات حبا لأنه مكتوب كده الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا فحب حب لدرجة البذل هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية صفات الكمال صفات الحب والحنان والبذل والعطاء صفات التواضع والتخلي والاقتراب من البشر وإظهار محبته في وداعته في وداعته لا يجرح نعم في وداع أتت إليه امرأة ممسكة في ذات الفعل والناس جايبة حجارة علشان ترجمها في وداعته ومحبته قال لهم من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر رموا الحجارة وانصرفوا من المكان فنظر للمرأة بكل حب وتواضع أما دانك أحد قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي يسوع مستعد أن يغفر لك قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون يسوع مستعد أن ينسى لك كل الماضي ويغفر لك كل ماضيك مهما كان كئيب أنا أنا هو الماحي ذنوبك من أجل اسمي وخطاياك لا أذكرها فيما بعد هل تقبل إليه؟ قل له أنا بعترف لك يا رب بخطاياي وعايز أعيش وياك يا إله المحبة والتواضع والوداعة آمين شكرا لكم لعلى شكرا استماعكم وتسبون للبرنامج.
شكرا وتسبون أخي المسلم أختي المسلمة سمعتم الكلام وشفتوا البراهين فتشوا فيها جربوها شوفوا إذا كانت صح ولا غلط حكموا عقولكم حكموا المنطق اللي فيكم شوفوا أنتوا عايزين الله يكون ودود ولا يكون محب عايزين الله يكون جبار أم وديع عايزين الله يكون غفور ولا قهار ومنتقم الأمر ليكم فتشوا في الكتب وإذا كانوا عايزين كتاب نبعت لك كتاب وبالنسبة لأئمة المسلمين اتل- السؤال واضح اللي قاله آه، أتسابونا قولوا لنا إذا كانت في حاجة اتقالت غلط أو مش من كتب موجودة وبراهين معتمدة من عندكم لأن كلامنا كله هو عنوان البرنامج حوار الحق والحق أحق أن يتبع كما علمونا من قبل أقول قولي هذا وأستغفر يسوع لي ولكم ولكم ولنا حسن المآب بإذن الرب آه، شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا جزيلا ربنا يبارك